السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد هذه هي الحلقة الثانية من حلقات تربية الأولاد في الإسلام من سلسلة حلقات الإسلام منهج الحياة اتكلمنا في الحلقة السابقة عن أهمية الموضوع وأهمية أولادنا وإن الأولاد يعتبروا رزق من الله وإن الأولاد أمانة وإن الأولاد هبة وإن الأولاد مش الأولاد يعني الذكور لا بتكلم على الذكور والبنات يعني الخلفة يعني وإن الأولاد ابتلاء وامتحان واختبار وإن احنا بنستفرغ طاقتنا معاهم وبعد كده خلاص لازم كل واحد منهم يشق طريقه ويعرف الحق ويختار عايز يروح الجنة ولا عايز يروح جهنم ده موضوعه وإحنا بناخد ثوابهم وبناخد أجرنا من الله سبحانه وتعالى على تربيته وبركز تاني على أن التربية ما هياش الإنفاق أو الخدمة تربية الأولاد أنا بقصد بيها مش الإنفاق والخدمة بقصد بيها تنشئة الأولاد على الإسلام منذ الصغر يعني أنا كأب بأنفق على أولادي الأم بتخدمهم دي خدمة أنا لو مت ممكن حد تاني ينفق عليهم مش هيموتوا يعني من الفقر من بعدية ده رزق ربنا بيبعته لهم ويمكن احنا عاقبة في رزق عيالنا إن العبد لا يحرمه الرزق بالذنب يصيبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وممكن الخدمة دي تبقى برضو أي واحدة تانية غير أمهم تعملها لكن التربية التربية هي دي اللي مهمة ده اللي أنا بقصدها إن زي الأم ما بترضع لبن إحنا نرضع دين نرضع العيال دين نطلع العيال متدينين عندهم دين عارف مين ربه عارف الحلال عارف الحرام وهكذا فده موضوعنا اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو تربية الأولاد وقلنا إن تربية الأولاد تبدأ قبل الزواج ودي ك... ودي كانت غريبة شوية يعني إزاي يعني واحد هيربي ابنه قبل ما يخلفه آه إزاي يقول سيدنا عمر بن الخطاب وكنا واقفين على دي من حق الولد على أبيه وهدول لا من حق الأب على ابنه أيوة من حق الأب على ابنه في سورة الإسراء واتكلمنا بالتفصيل إزاي الواحد يبر أبوه يبر أمه لكن كما جعل الله عز وجل للأب والأم حق على الأولاد ببر الوالدين سواء أحياء أو أموات جعل الأولاد حق على الآباء فمن حق الولد على أبيه حسن اختيار أمه حسن اختيار أمه إن, إن, إن, إن ابنك في الآخرة يسألك يا بابا أنت اخترت أمي دي بناء على إيه أصل لا يمكن حد بتقول إنك أنت بتربي ابنك تربية إسلامية وأنت والعياذ بالله مختار واحدة لا, ت... لا لها في الدين ولا ويعني مش عايز أقول والعياذ بالله بلاوي زرقاء ومنيلة يبقى إزاي طيب كيف يتم يوما للبنيان تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه عشان كده التربية دي متكاملة الأب مع الأم الاثنين بيربوا مش واحد بيبني والتاني بيهد ف... ف من حق الولد على أبيه حسن اختيار أمه حسن اختيار أمه طيب إيه اللي بيحصل تاني بعد ما بتختار أنت بتختار على إيه أنت بتختار مراتك على أساس إيه احنا بنسمع كتير أبحث عن سمراء قامتها هيفاء أو الشعر الحرير على الخدود يهفف ويرجع يطير والكلام الهايف الخايب ده لكن ده يقيم بيت دي تقيم بيت دي النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع في صحيح مسلم لمالها لجمالها أو لحسبها عشان عيلتها كبيرة يعني أو لدينها طب أي واحد كافر ما بياخد على الثلاثة دول آه عايزين واحدة تكون حلوة وعندها فلوس وعيلتها كذا وكذا وكذا لكن المسلم هيختار إيه لدينها عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال فاظفر بذات الدين تربت يداك خد اللي عندها دين وإلا التصقت يداك بالتراب دليل على الخسران والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن ان يرديهن جمالها وديها في داهيه كل شويه تقعد تقول لك انا حلوه انا كده ولا تزوجوهن لاموالهن فعسى اموالهن ان تطغيهن فلا تطغى عليك وتتكبر ولكن تزوج- تزوجوهن على الدين والذي نفس محمد بيده لامرأة سوداء خرماء ذات دين أفضل ذات دين أفضل والقرآن في سورة النور وأنكحوا الأيام يعني التي لا زوج لها أو الذي لا زوجة له وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم الصالحين يبقى لازم تختار على الإسلام وانت تختاري على الإسلام عشان انت هتربي برضه ابنك مع جوزك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم يكلم المرأة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وفي رواية وفساد عريض إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه يبقى مستنيين إيه؟ لا البت بتدرس ما تدرس مع جوزها وراها إيه؟ الأصل فيها إنها تتجوز خصوصا في الضغوط الصعبة اللي احنا عايشين فيها دي إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه الحق الحق ثلاثة يا علي لا تؤخرها لا تؤخرها البكر إذا جاء كفأها أما يجي لها كفأها يبقى تتوكل على الله إذا الاختيار الاختيار وبعدين الفرح الفرح وهتقول لي طب ايه اللي دخل الفرح في التربية ما هي دي البدايات الناس مش فاهمة انت علشان تاخد مخرجات لازم تدي مدخلات انت عايز صينيه مكرونه بالبشاميل باللحمه ايه المدخلات بتاعتها البيض والدقيق والسمنه واللحمه المفرومه وال... لازم كده عشان يطلع في الاخر صينيه انما انت عايز صينيه مكرونه بشاميل باللحمه وانت وانت مقدم ايه فالمدخلات بتديك مخرجات فانت لما تختار زوجتك على الاسلام وتعمل فرحك على الاسلام هنشوف بقى دلوقتي البدايه هتبقى ازاي للاولاد كل ده تحضير للاولاد اللي جايين اللي احنا بنهتم بيهم اللي عايزين ربنا سبحانه وتعالى ينبتهم نباتا حسنا يا رب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اخر سورة الفرقان شوف دعاء جميل ربنا هب لنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا الاولاد قرة اعين تقر عنا بيهم كده نبص لهم الحمد لله رب العالمين اقدر اموت وانا مرتاح الحمد لله خلفت اولاد عارفين ربنا عارفين الشر عارفين الدين فاهمين وهكذا علشان كده بنقول الفرح ده مهم جدا جدا الفرح لابد ان يكون فرح اسلامي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حياتنا كلها على كتاب الله وسنة رسول الله ما دي الحلقات الطيبة اللي احنا بنتكلم فيها ان الاسلام منهج الحياة كلها ما بجيش في لحظة اقول لربنا لا لا خلاص انا مش عايز ربنا بقى لا انا هتصرف انا في الموضوع ده لا اصل الاسلام ما بيتدخلش في النقطة دي لا لا لا لا لا وارجع لاول شريط كنا بنتكلم فيه في تقديم الحلقات ده اهي ان الاسلام ملج الحياه كله فانا النهارده عندي فرح اه بتجوز اه بتجوز عشان في اولاد هيجوا بعد كده اه بحوط على الاولاد من يوم الفرح فرح اسلامي يعني ايه فرح اسلامي على راي البعض اللي مش فاهم يقول لك يعني انتوا هتعملوا فرح اسلامي يعني ايه هتوزعوا شربات في قلل ولا هتوزعوا قرص يوم الفرح يكون كاتب كتاب ميت ولو في ناس تقول كده تقول انتوا هتقروا القران يوم الفرح نقول له اه يقول لك الله هو ده كاتب كتاب ميت يا ابني ميت ليه هو القران ما بتقراش الا على الاموات لا حول ولا قوه الا بالله اخر سوره ياسين وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا حيا مش ميت ويحق القول على الكافرين اه في حديث بيقول اقراوا ياسين على موتاكم حديث ضعيف يعمر به في فضائل الاعمال او عند الاحتضار ايا كان مش مش موضوعي لكن ايه القران ده القران ده في كل مكان وكل كل وقت انا اقوله كل يعني يعني في كل مناسباتي معايا القرآن لكن طبعا في الأماكن النجسة لا يعني. طيب يبقى بنقرأ قرآن يوم الفرح عشان نستفتح بالقرآن النساء لوحديهم الرجال لوحديهم شغل البزراميت والع- والحيصبايص والعك ده وكل واحدة رايحة الفرح اه ده أنا رايحة فرح يلا بقى واللي را- واللي لابسة قصير واللي نسيت تلبس وبهدلة الحقيقة لكن احنا عايزين نقول ان ان الرجال كرجال والنساء كنساء وبعدين نعمل اناشيد اسلاميه اناشيد اسلاميه جميله والله دلوقتي موجوده ما حدش عنده عذر يقول لك لا ازاي طب احنا عايزين نفرح ما انت بتيجي في الفرح وتلاقي اللي محجبه واللي حج بيت الله واللي حج بيت الله هو وحج رخره وعلامه الصلاه في وشه يقول لك يا مؤاخذه يا عم الشيخ ده فرح بقى معلش بقى يعني ايه ادي الاسلام اجازه بقى معلش سيبك من ربنا شويه بقى ما ده انا عايز افرح يا حجه يا حاج افرحي في طاعه الله تقول لك ما ينفعش يا ابني لازم عايز اعمل فرح كده فرح دندشه وهر- وك- وهنكره كده انا ده ده بنتي يا ابني عايز افرح بيها انا من يوم ما خدت ابوها ما شفتش فرحه الله الله الله الله. ايه يا حاجه هتلخبطي ليه لا حول ولا قوه الا بالله افرحي يا حاجه بطاعه ربنا وافرح انت بطاعه ربنا ربنا في سوره يونس بيقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله نعمه الاسلام وبرحمته النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ فبذلك فليفرحوا أمال ربنا نهى عن عن فرحة في سورة القصص لما كان بيتكلم عن قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة مش اللي هو بالعافية مفاتيح إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين يعني إيه لا تفرح مع إن هنا في سورة يونس فبذلك فليفرحوا لا تفرح الفرحة المطغية ايه الفرحه المضغيه الفرحه اللي تخليك تطغى ايه الطغيان انك تتجاوز حدك ان لما طغى الماء الماء بيمشي دايما بين نهرين بين شطين وميه الميه بتبقى ماشيه لما بتطغى الميه وبتطلع بره لما بتطلع الميه بره بتبقى اسمها طغى الماء طغيان فيضان طغى انت برضو ليك ليك الضفتين اللي ماشي بيهم انت كمسلم ايه هما الشرع الد- الفقه حرام حلال صح غلط بص نيجي عند الفرح اوعى بقى سيبنا بقى اه دي فرحه مطغيه يبقى لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين اللي هي الفرحه المضغيه اللي تخليك تطغى تخليك تسيب دينك تخليك تنسى الهك في اليوم اسعد يوم في عمرك تنسى فيه ربنا سبحان الله سبحان الله زي الكلام الخايب اللي يقول لك ايه معلش أصل ده فرح بقى ده فرحه عمري يعني ايه يعني لا مش عايز ربنا في فرح استغفر الله طب والعيال اللي هيجوا بقى هيتربوا ازاي بعد كده شوف مدخلهم ازاي الاولاد دي هيبقى مدخلهم ازاي عشان كده بنقول ده يوم فرحك اه اوعى تطغى عايز تفرح وفي غناء اه في اناشيد اناشيد اسلاميه جميله اناشيد اسلاميه جميله وحلوه ممكن تقولها وبتتقال يا عريس الليلة قوم قوم وسلم على الضيوف ده القمر طالع عشانك والنجوم جاية تشوف من فوق مآذن حينا جايين نبارك كلنا ننشد نقول من قلبنا مبروك يا غالي عندنا يا عريسنا دي ليلة الهنا علمها آيات الكتاب علمها آيات الحجاب خلوا إيمانكم بربنا طول الزمان يفضل شباب في في كتير أنا بس بقول أمثلة ممكن تجيب الناس ما عرفش سايبة الخير سايبة الخير والجمال ده كله ورايح يجيب واحد ينعر في الفرح ويقول لك اضربها طناش ولا تستناش الحب طشاش اذا كنت عايزها ما تتعشاش ايه ده ايه ده والله انا اقسم ان اللي قال كده حشاش واللي بيقول لك اديله ميه اديله زيت خليه يقول يا ريتني ما جيت زيت ايه وخيبه ايه فرح انت انت بتقول ايه انت والناس خلاص بقى هي ده كده بطل ده الفرح اهو يا سلام شفت الفرح بقى ان احنا جبنا واحد عمال يعمل كذا لا ده الخيبه الكبيره بقى الخيبه الكبيره رقاصه مم. فرح من غير رقصات ينفع يقول لك ينفع الجاتوه من غير كريم جانتيه لا ما ينفعش يبقى لازم نجيب رقاصه رقاصه يا ستير يا رب وعري كده في اليوم ده عري وفضايح في اليوم ده وبعدين يجي يقول على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ناس يا ناس ما تسمعش بقى للكلام الخايب اللي يقول لك لا احنا جايبين رقاصه ملتزمه الحمد لله من البيت للكباريه والكباريه للبيت انت ما بتروحش كده ولا كده حتى بيقولوا لها يا رقاصه انت ما بتغنيش ليه؟ قالت لا عيب صوت المراه عوره انا ارقص بس والخيبه الكبيره بقى العروسه جايه منين؟ العروسه جايه منين؟ من عند الكوافير بيزني فيها بايده بيزني فيها بعينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليدان تزنيان وزناهما اللمس يا راجل ده ده الفقه بيناقش هل يجوز للراجل انه يسلم على واحده ويحط ايده في ايديه ايديها مش على شعرها وعلى ج- ها و- و- والعيله واقفه والشنيبه واقفه كلهم مستنيين العروسه عبال ما تطلع من عند الكوافير والعياذ بالله والعياذ بالله يقول لك ده فرح آه، الاسلام وقال مستنيين عشان يزفوها زفه اسلاميه صلوا على النبي صلوا على النبي نبي مين اللي انت بتجيب سيرته؟ نبي مين؟ حتى هو بيقول لك صلوا على النبي صلي انت هو ما بيصليش هو بتاع خاص هو بي بي بي تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم صلوا انتوا على النبي صلوا على النبي انما هو مش في دماغه نبي مين اللي بتصلي عليه؟ وانت جايب بنتك من عند مين؟ والعياذ بالله ما دي المقدمات يا ناس عشان نشوف عيالنا هيبقوا بعد كده نظامهم ايه؟ ها ده بي ده بيصور الكلام ده كله وحاطه في الصالون ده بيفخر ان مراته كانت عند الكوافير يوم الفرح ولا كذا مش ت- بعد عن معصيه وندم عليها وعدم الرجوع اليها مره اخرى وبعدين الخيبه الكبيره بقى الخيبه الكبيره بالليل اللي بيحب العريس يقعد مع العريس عشان يرصله يرصله يرصله ايه مفهوم بيشرب شيشه والعياذ بالله ما هيرصله فيها ايه يعني ها فبيرجع العريس مسطول بالليل هيقول الاحاديث اللي هقولها وهيعمل بقى الحاجه اللي انا هقول لك يعملها دلوقتي علشان العيال اللي جايين فبيطلعوا العيال معجونين بميه العفاريت يطلع العيل عنده سبع ثمان سنين يسب دين وهو ماشي بيسب دين وبيطلع كل البلاوي الزرقاء فيه لانه من اول يوم اتشكل غلط اتشكل غلط ما تشكلش على الاسلام ما ما تشكلش على الدين زي ما هنشوف دلوقتي طيب امال نعمل ايه كفرح اسلامي بعد ما نفصل بين الرجال وبين النساء ويكون في اناشيد جميله طيبه ونقعد كلنا كده ن- ن- ننوي كده ذكر الله تبارك وتعالى والفرحه الاسلاميه بعد ما يخلص العريس هياخد زوجته مراته العروسه ويروح بيها البيت تبتدي بقى اهو ده بيت الزوجيه مش احنا بنتكلم عن الاسره المسلمه اسره يعني ايه زوج مسلم زوجه مسلمه بيت يقوم على الاسلام منهج منهج منهج هنعيش بيه انا ومراتي في ال- في ال- في ال- في البيت وبعدين اولاد ان جم الاولاد تربيتهم تبقى كده ياخد مراته ويروح على شقه الزوجيه يفتح المفتاح بسم الله بدايه التربيه بقى بسم الله اللهم اني اسالك خير المولج الدخول وخير المخرج بسم الله ولجنا دخلنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا شوف بيت بيفتح ببسم الله وعلى الله ربنا ايه توكلنا وبعدين يخش جوه هو متوضي هيتوضى طبعا وهي هتتوضى وهيصلي بيها ركعتين هيصلي بيها ركعتين الزوج بيصلي بزوجته ركعتين دول بداية الحياة الزوجية تف- تفتتح الحياة الزوجية بركعتين لله عز وجل احنا بنقول بقى يا رب اهدنا الصراط المستقيم ابقنا يعني على الصراط المستقيم وصراط الذين انعمت عليهم ويا رب سمع الله من حمده والله اكبر وبعدين بتتعلم الزوجه بقى من اول يوم ودي بركه الركعتين دول بركه صلاه الركعتين دول ان الطاعه للزوج يعني شوف الزوجه واقفه ورا الزوج مستتره دايما في طبيعتها الحياء ها؟ لان الاصل في المراه الستر وبعدين ما بتتحركش إلا لما هو يدي الامر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله هو اللي يدي الامر الزوج فبتتعلم الزوجه طاعه الزوج من اول يوم من اول يوم لكن طبعا ما تقفش جنبه بتقف وراه لان انت لو بتصلي امام تقف قدام والمصلين وراءك لو كانوا رجال لو كنتوا اتنين بيقف جنبك والمراه لو بتصلي بالنساء وجائز انها تصلي امام بالنساء آه، تقف متقدمه كده خطوه ما تبقاش زي الراجل قدام خالص لا تقف في نفس الصف بس متقدمه خطوه لكن لو في نساء وفي راجل يبقى يصلوا وراه المراه تصلي وراه فمراتك هتصلي وراه وطبعا ما تنساش يا عريس ان ده اول يوم الله يكرمك فنقي الالفاظ نقي الالفاظ يعني ما تقولش مثلا مراتك بقى استقيم وانت- ما فيش استقيم وهي واحده بس ولا ما تقعدش تقول لها بقى ايه صلوا صلاه مودع مودع فين يا حاج انت في اول يوم النهارده يعني اختار حاجه كويسه كده يعني ايه انك انت تقولها لها وبعدين تبتدي تصلي بيها ركعتين بعد ما تخلص ركعتين تحط ايدك على قورتها او تاخد خصلات من شعر راسها وتقول بسم الله بسم الله اللهم لجوء الى الله اللهم اني اسالك من خيرها وخير ما جبلتها عليه يا رب طبعها اسالك من خيرها وخير الطباع اللي فيها واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه طباعها يا رب يعني يا رب اديني طباعها الطيبه الخيره واكفيني شر طباعها يا رب كانت طباعها وحشه ولا حاجه ما ده من اول يوم اهو اللهم اني اسالك من خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه اللهم اجمع بيننا ما جمعت على خير وفرق بيننا اذا فرقت الى خير الله شوف شوف العظمه اللهم اجمع بيننا ما جمعت على خير طول ما احنا مع بعض خلينا على خير يا رب طب قدر الله ما شاء فعل واذا فرقت بيننا حصل فرقه بيننا وقدر الله ان احنا ما نكملش مع بعض ففرق بيننا الى خير يبقى الله يسعدها مع غيري والله يسعدني مع غيرها لانها برضو اختي في الاسلام واختي في الله مهما كان سواء متجوزين او متطلقين او او او او او شفت الجمال من اول يوم بيتفتح البيت المسلم اللي هيبقى فيه تشكيل الاولاد بقى ما دي ليله الدخله دي ليله الدخله اللي ربنا لو قدر ان فيه يكون اولاد وتحمل شوف بقى انت محوط على ابنك قبل ما يجي ازاي شوف بالاختيار وبالفرح وبليله الدخله وبالصلاه الركعتين وبالدعاء اللي انت ب- بتقوله وبتسلم فيه الامر الى الله سبحانه وتعالى يا من خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه في الخير وفي الشر وهكذا وده فكرني باللي بيقو- بيقول له الحياه الزوجيه ايه قبل ما اتجوز قال له الحياه الزوجيه عبارة- ده واحد طبعا هجاص مش فاهم حاجه بقول الحياه الزوجيه عباره عن برميل بتلاقي العسل النحل كله في الاول وبعد كده بقى ايه الزفت والنيله تحت خالص يعني صاحبنا من اول يوم قال لك طيب ده شهر العسل اللي بيقولوا عليه اول يوم مشكله بينه وبين مراته راح قال له انت مش قلت لي البرميل في عسل نحل من فوق والزفت من تحت قال له اه قال له حصل مشكله من اول يوم قال له ما انت اللي غبي انت اللي فتحت البرميل من تحت المهم والله هي الحياه الزوجيه سبحان الله يعني يعني زي حياه النبي صلى الله عليه وسلم لان احنا في دنيا فيها مشاكل وفيها كذا بتتحل بالاسلام بتتحل بالدين آه تاخد انت ثواب الصبر وهي تاخد ثواب انتوا الاثنين طب والله يمكن المشاكل لما بتحصل وبعد كده بتحصل ألفة ومودة ومحبة بتبقى الحياة أجمل من الأول ليه؟ لأن لسه التداخل لسه الطباع الطباع في الأول هات هات واحد كده مشترك مع بلاش الحياة الزوجية هات أي واحد مشترك مع أي ح- مع أي واحد في الدنيا هل الطباع نفسها هي هي؟ أبدا لكن عبال ما بيتلائموا بيت... طب حصل مشكلة اه طب خلي بالك من الحتة دي طب حصل مشكلة دي اه لا يبقى دي ما تعتبرش تاني اه اه طب خلاص بس خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص مش زي وسائل الاعلام ما بتقول ان الحياه الزوجيه كلها مشاكل وكلها قرف وعكننه والزوج متربص بمراته وهي متربصه بيه لا والله لا والله ما كده او يمكن دي حياتهم هم احنا مالناش دعوه بيهم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى سوره طه قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صلى ركعتين حط ايده على قريتها خد خصلات من شعر راسها قال الحديث الجميل ده اهو مم. هيبتدي بقى يقرب من زوجته بالحلال فيقول بسم الله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يا رب لو كان انت هتقدر ان في خلفه النهارده والولد هيتشكل النهارده يبقى جنبه الشيطان يا رب جنبه ان الشيطان يكون له سبيل عليه حديث البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو ان احدكم اتى اهله يعني بيجامع زوجته فيقول يقول الحديث ده يعني اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فيولد له ولد لا يمكن يصيبه الشيطان لا يمكن يصيبه الشيطان ابدا حديث البخاري ومسلم يبقى الحمد لله اتشكل الولد ادي المدخلات اهي ادي المدخلات كلها اهي تمام حملت فيه وبعدين هتبتدي تولد بص التربيه كمان بقى طبعا الزوج من الافضل انه يكون موجود عند الولادة أفضل بكتير وهنا حتى في أمريكا بيعملوك بيعملوها كده الوحيد اللي يخش يقف جنبها الزوج يقول لك عملوا أبحاث وكلام زي ده فبالتالي المرأة لما بتحس إن زوجها جنبها بتطمئن جدا جدا يعني فيقف طبعا جنبها وكذا وكذا يقول إيه بقى بص الأحد الدعاء بقى الدعاء الجميل اللهم اللهم لجوء إلى الله يا مخرج النفس من النفس يا مخرج النفس من النفس ويا مخلص الروح من الروح سبحان الله اللهم يا مخرج النفس من النفس ويا مخلص الروح من الروح وبعدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن الأرض الصعبة الوعرة إن شئت سهلا ودعاء إلى الله أن ربنا يوفق ويسهل ها ينزل المولود ولد أو بنت على طول مجرد ما بينزل بتروح واخده وجايب ودنه اليمين وتؤذن في أذنه اليمنى طبعا بصوت واطي ده عيل لسه صغير يعني يبقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بتسمعه في ودنه الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح ها؟ سبحان الله يسمع الولد وهو صغير وهو نازل للدنيا على لا إله إلا الله وهو طالع من الدنيا بعد ما يخلص أخ... خلاص بقى يعني لما بنيجي نموت من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نازل على لا إله إلا الله وطالع على لا إله إلا الله فيسمع الولد الايه الاذان باذنه اليمنى وبعدين تدوره تجيبه على اذنه اليسرى وتقيم الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت صلاه الخمس وبعدين هتجيب تمره وتعملها ببقك انت او لو كان بابا جده موجود يبقى افضل لو راجل طيب كده من الناس البركه الناس البركه الكبار الطيبين دول المصليين اللي عارفين ربنا سبحانه وتعالى يعمل البتاعه دي في بقه في احيانه بالكده وبعدين يا دوب بس ايه يا دوب يحطها كده على شفايف المولود فالمولود هيبلعها اسمه التحنيك هيبلعها تنزل في بطنه البركه لان التمر بيقول فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر في رمضان يعني ها أو في غيره يعني فإنه بركة فإن لم يجد فالماء فهو طهور بركة فتنزل البركة في بطن الولد وده مصلحتك طبعا انه بعد كده ان شاء الله ممكن ايه ينفعك يعني لما يبتدي ياكل بعد كده يعني هيشبع بسرعه ان شاء الله والاكل هيبقى فيه بركه في بطنه لان بطنه فيها بركه مش هينقنق بثلاث اربع ترغيفه وبعدين يقول لك فين الاكل فانت بتعمل الموضوع ده اهو وبعدين بتسميه بقى تسميه جميله اسم جميل يكون اسم حلو سمي ابنك اسم بقى من اسماء الصحابه مثلا المثنى آه، عمر ابو بكر علي آه، جليبيب يعني الاسماء الحلوه الجميله دي اسماء حلوه كده تحيي في الناس القعقاع عاصم لا قعقاع ابن عمرو التميمي وعاصم ابن عمرو التميمي عمرو بن معدي كرب الزبيدي مثلا طليحه طلحه بن خويلد عايزين اسماء حلوه كده تحيي اسماء الصحابه وتحيي كبير- فينا الرجوله كده و- ولما الواحد يسمع الاسم كده يحس كده بال- بال- بال- بالقوه مش اسماء كده ميعه كده واسماء وخصوصا في النساء بقى البنت كمان عايزه اسم جميل حقيقه وعندك القران مليان بالاسماء الجميله سبحان الله ممكن تسمي بسمله تسمي نهى ان في ذلك الايات اللي اللي يقول النهى ممكن تسمي دان وجنى الجنتين دان يعني قريب آية آلاء جمع إلى يعني نعمة أفنان جمع فنن يعني غصن تسنيم سندس استبرق افتح في القرآن وبص هتلاقي أسماء جميلة أسماء جميلة لأن للأسف كان جاء وقت على الناس كانوا بيشتموا بعض بالأسماء نساء بقى مخها ضارب هتعمل ايه؟ واحده مثلا بت- متعاركه مع جارتها اللي قدامها ولا اللي ساكنه جنبها فدي لما تخلف بنت عشان تغيظ جارتها تقوم تسميها اسم وحش تقوم تقول يا كيداهم تسمي بنتها كيداهم ليه؟ عشان كل ما تتكلم معاها يا كيداهم تعالي يا كيداهم روحي يا كيداهم يعني ايه بتلمح على جارتها الثانيه تقوم جارتها الثانيه لما تخلف تقول طب انا هرد عليها ان شاء الله فاول ما تخلف بنت تسميها فرساهم دي بقى تقول لها تعالي يا كيداهم روحي يا فرساهم والبنات هم يا عيني الايه الضحيه بالله عليك تخيل واحده قاعده في فرحها كده تم عقد نكاح فرساهم فرساهم مين فرسه مين دي اذا كانت من اولها فرسه جوزهم هتعمل ايه دي فيعني يا ريت ن- ن- نختار الاسماء الجميله لابنائنا وبناتنا بحيث حتى بنتنادى عليها بعد كده الاسماء دي فبتحيي تحيي معاني يعني انت لما تسمي مثلا مثلا واحد سالك يعني ايه الاء هتقول له دي جمع الى ويعني ايه الى يعني نعمه اه والله اول مره اخد بالي سبحان الله امال افنان يعني ايه افنان افنان يعني جمع فنن والفنن اللي هو ايه غصن اه دي اللي في سوره الرحمن ذواتا افنان سبحان الله اول مره اخد بالي والله آه الحمد لله ها يلا وبعدين تسنيم ده نهر بقى في الجنة ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون وهكذا ف يعني يا ريت ن- ن- ن- يبقى في دقة في الأمور ده طيب ايه اللي بعد كده اللي بعد كده هنعرفه في الحلقات القادمة ان شاء الله من حلقات تربية الأولاد من سلسلة الإسلام منهج الحياة نتوقف عند هذا القدر ونستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته